أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان قصة النهاردة مستوحاة من مثل حكاه الرب يسوع المسيح وسجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في بشارة القديس لوقا إصحاح 15 والآيات من 11 ل 32 المثل هو قصة لكن قصة بنتعلم منها درس وحكمة والرب يسوع المسيح استخدم المثل ده علشان يوضح لينا عمق محبة الله اللي بتغفر لينا كل شيء شاهد عيان النهاردة مش واحد لكن اتنين اتنين اخوات ياسون ورأوبين تعالوا نسمع كل واحد منهم وهو بيحكي شهادته في شاهد عيان
أنا اسمي راؤوبين كان ليا أخ أصغر مني بحوالي 15 سنة اسمه ياسون كان ياسون هو آخر العنقود والدلوع بتاع أبويا كان وهو صغير واد أمور كده وكبر وبقى شاب وسيم وذكي لكن للأسف كان كسلان جدا
ياسون ياسون كفايه بقى دلع طول النهار وكمان معطل اسكندر عن شغله اسكندر اطلع من الميه بسرعه وارجع لشغلك تعال ساعدني يلا انت هتعمل لي فيها كبير خليك فاكر ابويا عين اسكندر مساعد ليا انا هيعمل اللي انا اقول عليه مش هيسمع كلام حد تاني لو اسكندر ما طلعش دلوقتي هيبقى ده اخر يوم ليه في الشغل في المزرعه اما انت مفيش منك فايده وخساره الكلام معاك من اساسه
ولا فارقه معايا قول مهما تقول لا اسكندر هيسمع ولا انا كمان وانا عارف ان ابويا هيقول لي ان انا على حق يلا يا اسكندر لم الحاجه ونشوف هنعمل ايه انت رايح فين لسه في شغل كتير ما خلصش آه، لا تعالى وقف تعالى امنعني يا رؤوبين انا خفت كشيت في جلدي ابقى قرب مني وشوف اللي هيجرالك
من نرفزتي كنت هبلع الطعم واروح اتخانق معاه لكني مسكت نفسي على اخر لحظه خصوصا انه بقى اطول مني واقوى مني وبالرغم من قوتي من كتر شغلي في المزرعه لكني مسكت نفسي عنه لاني كنت عارف ان ابويا كمان هيقف في صفه لو قامت بينا اي خناقه ومن يومها بعد ما رجعت البيت جال ابويا علشان يواجهني
راؤوبين متهيألي احنا لازم نخلص من موضوع الأوامر اللي بتتاخد في المزرعة دي أخوك قال لي إنك اتدخلت في شغله واديت أوامر للناس اللي أنا اديتهم له يساعدوه كنت محتاج حد يساعدني لكن ياسون مرضاش ان اسكندر يجي يساعدني ما أنا مديلك خمس رجالة يساعدوك كانوا فين؟
كانوا شغالين بس في اخر المزرعه كانوا بعاد عني قوي وانا كنت محتاج حد بسرعه يبقى كنت لازم تخلي حد من رجالتك جنبك اسكندر أنا مخليه بس عشان يساعد ياسون يابا دول ما كانوش بيشتغلوا دول كانوا بيستحموا في النهر ياسون قال لي إنهم كانوا بيريحوا شوية من كتر الشغل في عز الشمس شغل ايه ياسون ما اشتغلش يوم على بعضه من يوم ما نزل الشغل هو اساسا مش عارف يعمل ايه وحتى مش عايز يتعلم يا ابني أنا خلاص كبرت ومش حمل شغل المزرعة أنا تعبت لحد ما كبرتك وعلمتك وانت لازم تصبر على أخوك شوية اصبر ايه بس ياسون ده عيل متدلع وكسلي ولا هيفهم ولا هيتعلم اي حاجه انت بس اللي مش عايز تصدق كنت أول مرة صوتي فيها يعلى على أبويا قعدت بعدها كام يوم مش قادر أرفع عيني في وشه كنت بحاول أنزل قبل ما يصحى وأرجع بعد ما هو ينام وكان طبعا أخويا ما يفوتش أي فرصة يعرف يغيظني فيها
بقول لك يا اسكندر قبل ما ننزل الميه تعالى نقعد تحت اي شجره ونتفرج على مشرف العبيد وهو بيشغل عبيده الغلابة بقول لك يا اسكندر كلمني شوية عن بلاد شرق نهر الأردن
دي بلاد كبيرة وفخمة والناس هناك متهنية ومبسوطة وكرمة جدا وهناك الأبواب مفتوحة والفرص كتيرة لشاب ذكي زيك يا سيدي ياسون انت عارف يا اسكندر انه قريب قريب قوي هكون وصلت لسن الرشد وهيبقى من حقي اني اورث متهيألي ساعتها لما اطلب من ابويا انه يديني حقي وانا عارف انه مش هيرفض ساعتها هيبقى تلت كل المزرعة دي والغنم من حقي عارف عارف هعمل ايه هبيع كل حاجة للي يدفع اكتر متهيألي ساعتها يبقى لازم نحط في خطتنا إن إحنا نزور البلد دي ده اللي يسافر ياما يشوف فكرة زي الفل وأنا أعرف ناس واصلة هناك هيظبطوا كل حاجة وطبعا هيرحبوا بيك آه، وبفلوسك
طبعا بقول لك إيه يلا بينا ننزل المية أحسن أنا تعبت من كتر ما أنا بتفرج على أخويا وهو شغال
كان يوم بعد يوم غيظي من اخويا بيزيد خصوصا ان كنت عارف قد ايه هو ما بيقدرش اللي تعبت انا وابويا فيه علشان نعمله في سنين مرت شهور ونفذ اخويا كلامه سمعته كان بيكلم ابويا بعد ما كمل سن الرشد بايام ويقول له
أبويا أنا حاسس إن وجودي وشغلي في المزرعة هيعمل مشاكل كتيرة بينك وبين أخويا
مش احنا خلاص حلينا المشكلة دي انا عارف انك ما بتحبش الشغل في المزرعة وما بتحبش ريحة الغنم والبهايم خلاص تعال اشتغل معايا في الحسابات ولا اقولك امسك انت شغل البيع وتحصيل الايراد
طبعا يا بابا يشرفني ان اشتغل معاك بس انا خلاص زهقت انا عاوز اشتغل لوحدي عاوز اشتغل بمزاجي خلاص شوف انت عاوز تعمل ايه الارض موجودة والفلوس موجودة والعبيد تحت امرك ابا آه، انا مش عايز اقعد هنا انا عاوز اخد فلوسي آه، اشتغل بيهم في حتة تاني ايه فلوسك ايوه ايوه يا بابا انت عندك ابنين بس يبقى نصيب التلت العرف بيقول كده انا لما اوصل لسن الرشد من حق اخد تلت الميراث يعني عاوز تورثني بالحياة آه، ربنا يخليك لينا يا هابا بس ده حقي
وناوي تعمل ايه بنصيبك هبيعه إيه؟
واجرب شغل تاني تبيعه طب ينفع تبيعه لاخوك ان شاء الله للجن انا هبيعه للي يدفع اكتر بس متهيألي راؤوبين مش هيقدر على تمنه شكلك واخد قرارك ومرتب كل حاجة آه. أنا هجهز لك الورق المطلوب
وما فاتش كام يوم إلا وكان ناس غريبة جاية تتفرج وتعاين زرعنا وغنمنا ومحصولنا وما فاتش أسبوعين تلاتة إلا وبقى تلت المزرعة تحت إيد ناس غريبة كان قلبي بيتقطع وهم بيبنوا سور وسط المزرعة الأرض اللي كنا بنرعى فيها الغنم بقت لناس حتى أنا مش عارف أساميهم إيه لأول مرة في حياته ينفذ ياسون كلمة قالها واتقسمت أرضنا واتكسر قلب أبويا يمكن الحاجة الوحيدة العدلة في الموضوع كله أن ارتحت من ياسون وغيظه في طول اليوم بس برضه ما كنتش قادر أنساه خصوصا وأنا شايف أبويا والحزن مالي وشه وعينيه اللي طول النهار بص على الشارع مستنيه يرجع ياسون أما ياسون فاللي حصل معاه متهيألي الأحسن إن أسيبه هو بنفسه يحكيه لكم
أنا ياسون مش عارف أبتدي منين لكن على طول بشعر بالحزن والكسوف لما أفتكر اللي عملته وأنانيتي والحزن اللي سببته لأبويا ناس كتير بتفتكر إن هي بس اللي فاهمة الدنيا أنا كنت كده لكني تهت بسبب جشعي وقلة خبرتي في الحياة وده بسبب سماعي الكلام اسكندر وزنه على وداني متهيألي احنا محتاجين نريح الحيوانات شوية يا اسكندر في شوية شجر جنبهم عين مية قدام شوية ممكن نقف هناك ونريح شوية
المكان جميل قوي هنا يا اسكندر والمية نازلة باردة وجميلة ومنظر النجيلة جميل ما كنتش عارف ان شرق الأردن جميل للدرجة ديت انت لسه شفت حاجة مش انا قلت لك انت هتحب البلاد هنا قوي تتخيل مع انه ما بقالناش يومين على بداية السفر بس انا حاسس فعلا اني راجل حر ياه مفيش احلى من الهوا النقي المليان بريحة الحرية من غير ريحة عرق اخويا وايدين العمال المقرفة هي دي الحياة متع عينك بأكياس الذهب والفلوس اللي على ظهر الحمير يا اسكندر
انت تاجر كبير يا ياسون انا واثق انك هتبقى تاجر كبير قوي في اقليم العشر مدن بكرة بعد الظهر هنوصل لمدينة هيبوس وتبتدي النجاح أول ما نوصل بقى ونرستق نفسنا عاوز أعمل حفلة كبيرة لكل أصحابك اللي هناك عاوزهم برضو يبقوا أصحابي هتبقى حفلة ما شافوش زيها قبل كده
سيب الموضوع ده عليا وانا هعمل حتة حفلة لحد شاف ولا هيشوف زيها
وهناك في المدينة استقبلوني استقبال الملوك ابتدت الحفلات كأنها ما بتنتهيش كملت في الحفلات والسهر والشرب ليلة بعد التانية طبعا في النص عملت شوية مشاريع كده مع أصحاب اسكندر طبعا لكن وعودهم بالإيرادات الكبيرة ما حصلتش وبسرعة اختفوا كلهم من حواليا كل اللي كنت بسميهم أصحابي واختفت معاهم كل فلوسي
مين؟ مين بره؟ مين؟ عايز ايه؟
أنا ياسون يا محون ممكن أدخل
ادخل ادخل بسرعة التراب ده ممكن يطير وشك خير في حاجة؟
ما شفتش اسكندر اه هو قال لاخويا انه رايح نهر الاردن علشان يدور على شغل لكن انت بتسأل ليه؟
أصله من تلات أيام كده أخد كل الفلوس اللي بقت معايا وقال لي إنه هينزل يجيب لنا أكل من ساعتها ما رجعش الجفاف ده ما نشفش الأرض بس ده نشف حتى كل جيوبي أنا بقالي تلات أيام ما حطيتش لقمة في بقي لحد ما معدتي نشفت حتى اسكندر سابني
آه انا اسف يا ياسون كان نفسي اساعدك لكن ما بقاش عندي غير شوية حاجات قليلة يا دوب تكفيني انا وعيالي بالعافية واحنا كمان قدامنا يومين وهنمشي من هنا نشوف لنا حتة تانية
كنت سمعت إن المجاعة ما وصلتش للناحية التانية من نهر الأردن الناحية اللي فيها أبويا وأخويا لكن غبائي وكبريائي تقدروا تقولوا شعوري بالذنب خلوني مسجون جوه البلد دي المليانة بالمجاعات ما لقيتش شغلانة غير عند واحد بيربي خنازير وفي يأسي قبلت الشغلانة لكني اكتشفت إن صاحب الشغل ده مش هيسكنني ولا هيأكلني ولا حتى عنده فلوس يدهاني كان أكلي الوحيد هو الأكل اللي كنت أقدر أوفره من أكل الخنازير وبالليل كنت بنام على الأرض أخيرا قررت إن أطلع من اللي أنا فيه وأكسر كبريائي اللي كان فعلا اتكسر من الناس كلها أرجع للمزرعة عند أبويا كنت سبت البيت وأنا لابس أغلى وأفخم هدوم وورايا ماشية حمير محملة بكل الثروات لكن دلوقتي هدومي كلها مقطعة ومبهدلة ما بقاش حيلتي ولا حاجة كنت زي شبح أو خيال لياسون ياسون القديم كنت طول الرحلة بخطط إزاي أتوسل لأبويا علشان يسامحني إني أطلب منه إن بس يسيبني أشتغل عنده بأكلي وبنومتي كنتش بحلم بالترحيب اللي شفته ولا اللي لقيته في أحضانه لما دخلت في الطريق بتاع بيتنا شفته هناك واقف في بلكونة حاطط إيده على عينه علشان يعرف يشوف من نور الشمس مش عارف مش عارف ازاي حسيت انه كان واقف مستنيني
ياسون ياسون انت يا ياسون ياسون
ايوه يابا انا ياسون ارجوك سامحني يا ابويا ارجوك ارجوك سامحني انا غلطان في حقك انا اسف على الالم اللي سببته لك بانانيتي وجشعي انا ما استحقش اكون ابنك لكن ارجوك ارجوك خليني هنا زي اي عبد عندك انا مسامحك انا مسامحك من كل قلبي انا كنت خايف يا ابني لا تكون مت لكنك لسه حي انت ابني ابني وهتفضل ابني على طول انت ابني تعال تعال يا ابني تعال تعال يا ابني
كان فاتت حوالي أربع سنين من يوم ما مشي أخويا وكنت صممت إني لازم أرجع الأرض تاني وخدمتني الظروف إن الناس اللي اشتروا الأرض من أخويا ما كانش ليهم في الزراعة فابتديت أشتري منهم الأرض حتة حتة واشتغلت بكل قوتي علشان أرجع الأرض دي وتدي محصولها زي ما كانت وفي يوم وأنا راجع من المزارع سمعت صوت مزيكا وهيصة جاية من ناحية بيت أبويا في إيه يا يوشيا؟
هو انت معرفتش ده سيدي ياسون رجع وسيدي الكبير عامل حفلة كبيرة عشان رجوعه بالسلامة
حفلة يعني الابن الضال رجع من تاني كنت فاكر اني ارتحت منه ومن مشاكله ما تعرفش الشملول جاي يقعد قد ايه علمي علمك بس انا سمعته بيقول لسيدي الكبير انه يشوف له اي شغلانة في المزرعة يسون يشتغل غريبة أكيد راسه جات الأرض علشان كده عاوز يشتغل أكيد زي ما توقعت البيه ضيع كل فلوسه يبقى أحسن له إنه يبقى بعيد عني أنا أخويا اللي أعرفه مات صح رجوع ياسون كل مشاعر الغضب والكره اللي كانت جوايا وحاولت اتجنبه طول السنين اللي بعد كده لدرجة إن يوم ما مات أبويا كل واحد فينا عمل عزف مكان غير التاني بعد كده اتجوز ياسون وبقى عنده عيلة وبيت لكن أنا الشغل سرق عمري وما اتجوزتش كنت مليان بالغيرة والكراهية ليه ما حبيتش حد ولا سمحت لحد إنه يحبني كان للغضب اللي جوايا تأثير كبير فبالرغم إني بقيت راجل غني لكني كنت وحيد تعيس حاسس بالمرارة كان- كان نفسي اتحرر من من قيود الكراهيه اللي اسراني دي لكني كنت بعيش في الحاله دي من فتره طويله لدرجه اني فقدت الامل انه ممكن اتغير بعدين قابلت يسوع مش عارف ازاي لكن يوشيا اللي كان شغال عندي رتب لي اني اقابله اقابل يسوع
الجو حلو قوي النهارده يا سيدي احسن حاجه في الجو ده انك تنزل كده وتتمشى وتمتع عينك بالخضره ماشي يا راجل يا طيب انت الوحيد اللي بتهون عليا وحدتي فعلا يوم جميل ولكن مش عارف ليه حاسس انك بترتب لحاجة اكتر من اني انزل اتمشى عندك حق يا سيدي يظهر مع العشره بقت بتعرف حتى اللي انا عاوز اخبيه إيه بصراحه كده انا في حد عاوزك تقابله وهو جه اهو اهلا اهلا يسوع اتفضل اتفضل اشكرك انك جيت
ازيك يا يوشيا انا جيت لانك طلبت بايمان وكمان شفت في عينيك حب للراجل اللي انت شغال معاه اهلا يا سيدي يوشيا لولا العشرة اللي بينا انا ما كنتش سامحتك ابدا انك تقول لحد غريب اني عندي مشكلة بالعكس يا راؤوبين يوشيا ما تكلمش عنك الا بكل حب واهتمام مش بعطف وشفقه
أنا راجل غني عندي فلوس كتير لكن كل فلوسي دي ما قدرتش تديني السلام حاسس إني حاسس إني وحيد وتايه وعشان كده أنا جيت انا جيت عشان اطلب وادور واخلص كل اللي ضل علشان انادي لكل المأسورين بالاطلاق وبالحريه وخصوصا المسجونين في سجن قلوبهم اللي ما بتعرفش الغفران هو يوشيا قال لك إيه عني؟
قال لي انك اتعرضت للاذى وللخيانه من اللي اشتغلت علشانهم كتير والفتره طويله أبويا خلاص مات ويمكن كمان يكون أخويا برضه مات مش هينفع نغير اللي حصل أول خطوة عشان تلاقي السلام اللي أنت بتدور عليه والفرح اللي مش هيجي غير من السلام إنك تكون مستعد تغفر وتسامح كل اللي أساء لك وغلط في حقك ما أقدرش أعمل كده ده, ده, ده, ده مستحيل ده عمل مشاكل ليا والأبويا ما تعرفش قد إيه ده كسر قلب أبويا وضيع أرضه إزاي أسامحه؟
لكن أبوك غفر له رغم إن كل الإساءة كانت في حقه لكن هو غفر وسامح أكتر من اللي بطلبه منك ثم ان يسوع ما طلبش مني ان اسامحه يبقى سامحه ليه بقى اسمعني كويس يا رأوبين انت فاكر انك لما تسامح اخوك ده معناه انك موافق على اللي عمله طبعا واللي عمله ده مش ممكن يتصلح الغفران مش معناه انك موافق على اعماله الغفران هو خلاصك انت من مشاعر الكره والحقد انت اخر مره صليت امتى
انا حتى نسيت ازاي اصلي
طب ممكن اصلي لك دلوقتي يا ريت ارجوك صلي لي
يا ابانا السماوي اشكرك انك بتسمع لنا لما نصلي اطلب منك ان سلامك الالهي يحل على قلب راؤوبين وانك تساعده انه يسلم نفسه وعمره وحياته ليك ويصدق انك بتدينا خبزنا يوم بيومه وبتحمينا من كل تجربه انا بصلي لك تغفر لراؤوبين خطاياه زي ما هو بيغفر لكل اللي غلط وأساء في حقه
لما صلى يسوع علشاني كان كلامه بيرفع تقل كبير قوي كان على قلبي وعلى عقلي وعلى مشاعري ساعدني يسوع ان اشوف خطيتي واني ابدا عمليه تجديد في حياتي خلتني ادور على اخويا من تاني ونرجع عيله واحده اخدت معايا يسون وقابلنا يسوع المسيح واتغيرت حياته هو كمان بقت عيلة ياسون أخويا هي عيلتي وبيتي بقى بيته وبقى فيه سلام وحب كبير وسطينا يسوع المسيح علمنا ازاي نحب وازاي نغفر لبعض
كل واحد فينا لازم يفكر في الدرس المهم اللي علمه يسوع لياسون وراؤوبين في قصة النهاردة كلنا مرينا وحسينا في يوم من الأيام بالألم اللي ممكن يسببه الآخرين لينا وده بيحطنا في موقف لازم فيه نحدد ونختار إزاي نتعامل مع ألمنا عدم التسامح شعور مدمر وبيسبب لينا مشاكل أكتر من الشخص اللي احنا مش عاوزين نسامحه كتير من الأطباء اتفقوا وأكدوا إن عدم التسامح سبب مش بس لكتير من الأمراض النفسية والعقلية زي ما بيقولوا دكاترة علم النفس لكنه كمان سبب لكتير من الأمراض الجسدية بيعرفنا الكتاب المقدس إننا مش هينفع ناخد غفران لخطايانا وإحنا بنرفض حتى إن إحنا نسامح الآخرين الشخص اللي بيسامح بيبقى كسبان أكتر من الشخص اللي اتغفر له لأننا مش هنقدر نعرف المعنى الحقيقي للسلام والحرية وإحنا متمسكين بمشاعر الرفض والكراهية لو بتعاني من نفس المشكلة سلم إرادتك ومشاعرك للرب يسوع المسيح هو هيساعدك ويخلصك من التقل اللي جواك لو عاوز تقبل يسوع مخلص وفادي شخص ليك سلم حياتك ليه روح له اعترف انك خاطي اقبل وصدق في حب ربنا ليك وانه بعت ابنه علشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك ابعد عن الخطية وكل حاجة بتفكرك بيها وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنسمع شهادة شخص شاف مشهد عظيم مشهد التجلي انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان